أعزائي المشاهدين في قناة التلفزيون الحياة وأعزائي الموجودين في برنامج البالتوك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا في الوجود اليوم معنا جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا أهلا بيك
في خلال الساعة القادمة سوف نصطحبكم في حوار الحق حوار العقل حوار القلب يتمجد الله وسطنا لكي نعرف ما هي إرادة الله فينا وفيكم وكيف نتبعه وقبل أن نبدأ ذلك نسأل جناب القمص أن يتقدمنا بالصلاة أمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين يا غافر الخطايا ومانح العطايا نأتي إليك يا رب بخطايانا تائبين نادمين معترفين أخطأنا وعوجنا المستقيم قدامك فنسألك أن تغفر خطايانا من أجل الدم الذي سال كفارة وفداء عن ذنوبنا وخطايانا وأعطينا يا رب عطية السلام عطية النعمة احسبنا كأبناء ليك يا سيد لأنه مكتوب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه وها نحن قد فتحنا قلوبنا لنقبلك يا سيد فأعطنا هذه النعمة وهذه البركة أن نصير لك أبناء وتهتم بحياتنا وتحفظنا وتحمينا من كل شر وشبه شر أضع أمامك كل نفس ماثلة قدامك تسمع هذا الكلام وهذه الصلاة موجودة في هذا اللقاء أنك يا رب تطرق على الأبواب وأنك تسمع صوتك داخليا وأن تحرك الأرواح لتتجه نحوك طالبة خلاصك ونعمتك وأنت تسمع وتستجيب قل تسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم فناتي إليك سائلين أعطي قارعين افتح لنا طالبين أعطنا من خيرك يا معطيا بسخاء ولا تعير لك كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
آمين آه، كما جرت العادة هنستمع لاختبار عزاء من أخت من الأتيم من الحظيرة الأخرى آه، أختنا مصرية قوي آه، هتعزينا اليوم باختبارها مع السيد المسيح آه، أدمن الرب يبارك حياتك اتفضلي اديها المايك
آه، سعدة ان احنا نكون معاكم في الحلقة دي كمان آه، ومبسوطة ان انا هسمع اختبار مصرية قوي اتفضلي مصرية معاكي المايك وشكرا يا احمد شكراً.
صوت واطي قوي يا ممكن طب آه، هستأذنك مصرية عبال ما تتصلح مشكلة المايك آه، ممكن يا بولس تاخد المايك آه، تقول لنا اختبارك اتفضل معاك المايك
اتفضل يا اخي بولس قول لنا اختبارك لو سمحت معاك المايك شكرا يا أحمد. أهلا وسهلا سلام المسيح للجميع ما بعرف إذا كان عندي good voice ولا عندي لو اه فويس good voice بس علي شوي
جود فويس علي شوي
very good voice طيب يعني ماني عارف بالظبط منين بدي ابتدي يعني آه، فانا قبل هلا قلت اختباري طبعا عند غرفه ابونا ولكن في بعض الاشياء اللي انا ما تكلمت فيها فانا حابب اني انا اتكلم بهالموضوع آه، اذا سنح لي الوقت انا طبعا آه، قلت قبل هلا انه انا كنت من الناس الملتزمين جدا يعني كنت ملتزم في الصلاة كنت ملتزم في الصوم آه، ربيت وانشأت بعائلة يعني متدينة مش متدينة آه، جدا يعني يعني عندي أبي لا يعرف معنى الصلاة ولكن عندي أمي عندي عمي كان إمام جامع اي فكنت مشيت فترة مع ناس اللي يسمون آه، أهل الدعوة أهل الجماعة والسنة أهل الدعوة فابتدينا من هناك أنه نحن نبشر الناس ونطلع حتى يوم الجمعة وندعي الناس للصلاة ونعلم الأحاديث آه، والسنة آه، طبعا ما بدي أتكلم عن موضوع الأحاديث والسنة لأنه أنا بعد ما دخلت دخلت آه، البالتوك يعني آه، وتفاجأت بالأمور هي آه، كانت مخفية عنا نحن كمسلمين يلي لا يستطيع أي إنسان مسلم أنه هو يحصل على الأمور هيدي أو تفسيرها من شيوخ الإسلام فابتدت ال- القصة معي كالتالي كنت في يوم من الأيام كنت معتكف بالجامع ونايم بالجامع هناك فكنت أنا وشخص قريب لي فإذا أنه بيشوف بشوف آه، رؤية وبيقول لي انه اتوجهنا وانه في نور صاعد من الارض من مكان اخر يعني المكان غير المكان اللي كنا نحن آه، مضطجعين فيه او نايمين فيه في الجامع ذاك اليوم يعني آه، فابتدأت انه آه، كان عندي طبعا شخص آه، صديق لإلي كان الشخص هيدا مسيحي واظن انا على ما اعتقد بانه الشخص اللي هو وصلني الى المسيحية هو موجود معنا في ال room ب nickname بس انا طبعا مش رح اقول ال nickname تبعه هو انسان آه، مسيحي قبطي مصري فابتدينا من هون ابتدت رحلتي من هون بالسؤال وعلامات الاستفهام بالنسبة للقرآن والأخطاء اللي هي موجودة في القرآن الأخطاء اللغوية والأخطاء التاريخية والسنة والأمور اللي كانت مخفية عنا كلياتها فتزوجت آه، بعد أنا الفترة هذه تزوجت أنا من شخص من آه، امرأة أجنبية وكان آه، بالوقت هيدا بالفترة هيدي كان في عندي صديق آه، مسيحي فما كنا نحن طبعا نتكلم في أمور الدين يعني إلا إذا شاءت الظروف آه، لبضع آه، دقائق آه، لا أكثر كان إنسان حساس كتير كان يلفت لي نظري بأنه كان إنسان صادق كان إنسان أمين فأنا تفاجأت مرة أني أنا داخل عنده على البيت فلقيت الإنسان هيدا ساجد على الأرض عم بيصلي وكانت هيدي مفاجأة بالنسبة لي أنه أنا أول مرة أشوف إنسان مسيحي ساجد إلى الأرض بيصلي فابتدت بقى الأسئلة يعني كيف أنت مسيحي وكيف تعبد الله وكيف بتسجد يعني ما كان عندنا الفكرة هيدي أبدا أنه المسيحي يسجد ويصلي للإله الواحد فابتدى الحوار من هون يعني وابتدى طبعا ال- ال- نسهر ايام وليالي ونجيب كتب والامور هيدي كلها وتعب وسهر معي آه، ايام كثيره وخلفت آه، آه، آه، زوجتي فاتاني صبي فراح الولد هيدا على فتره انه هو يتعمد وبالفتره هي طبعا كنت ابني آه، آه،
الصوت بيقطع يا بولس بعد الولد حتى عنده فابتدت من هون المشكل الكبير لما انا انتهرت و لا لا يعني آه، تعتل هم الموضوع هيدا آه، كتير يعني لا تكبر الموضوع وتسيب البيت عندك طفل بدك تربيه فقلت له انا بس قلت له لحديت هون مهمتك انتهت كليا لما توصل الموضوع الى الدين فانا لا يعني اسمح لاي انسان انه يتدخل في آه، الامر هيدا فقال لي اعتبرها انه حمام وابتدى الموضوع طبعا من هون فانا كنت من الناس اللي آه، ما كان عندي كره يعني للمسيحيه ولكن ما كنت اقدر افهم موضوع كلمه المسيحيه وكنت دائما اتمسخر في موضوع الصليب واقول للانسان المسيحي كيف يصلب الهك ويضعوه في الشارع على الصليب هل هذا هو الانسان اللي انت عم تعبده فطبعا آه، آه، حصل معي رؤية آه، في يوم آه، من خلال الأيام اللي كنا نتكلم فيها حصل معي رؤية وإذا ب- رأيت السماء كانت ملقانة صلبان على شكل صلبان صغار وبين الصلبان كلها كان في صليب بالنص كان منور على آه، آه، السماء كله فأنا طبعا قمت مرعوب واتكلمت مع ال- الأخ الصديق المسيحي وقلت له أنا نظرت هيك هيك فقال لي صلي واطلب من الرب وهو اللي هيعرفك وكانت هذه رحلتي طبعا وبعدين شهدت يعني انا باختصار شديد آه، آه، بعد يعني شمات شهدت وامام الناس اللي بالجامع قلت
آه، الصوت اتقطع صوت سمع يا بولس
دين الحق والمسيح هو الله انا اللي ما كنت مآمن فيه فبطيء وحرموني من كل شيء كنت انا املكه بقلب البلد ف ابتدت رحلتي طبعا مع السيد المسيح
آه، تقطيع كتير من المنطلق هذا يعني فهذا باختصار كاتنج فويس ما بعرف انا شفترنج دي كلام فخضت انا طبعا بعد هاي اموري بصراع رهيب آه، بيني وبين نفسي لفتره من الزمن آه، كيف انا انتقل يعني من من من دين آه، في ناس من من اهل مسلمين حتى اليوم لحتى انتقل الى آه، دين اخر كان كان في حتى حتى ظهور الرب لي في رؤية وهذا كان يعني بعد عمود المعدية مباشرة ساند المسيح لصدره بحنان ما يعني لم أشعر يعني ما شعرت فيه من من قبل محبة وكان كلمته لإلي بعد أذكرها بالتفصيل بتطم بأذني حتى اليوم قال لي عندما ضمني إلى صدره ارتحت كانت كلمة بسيطة كثير ولكن ملت قلبي بالسلام الكامل والمحبة وتغيرت من إنسان آه، كنت آه، آه، أؤمن بدين أو كنت أعتقد بأنه دين من عند الله إلى إنسان
تقطيع كتير يا بولس تقطيع كتير cutting voice الإسلام وأتيت بالكتب والأحاديث وابتديت أدرس في القرآن آه، ما بعرف عندي كاتنج فويس لايف تي في لايف تي فاو لانه انا شايف انه المايك عندي عم يوقف يعني آه.
فلما ابتديت اني انا ادرس القران فوجدت عجب العجائب يعني وجدت بانه ليس هذا هو ال ال ال الكلام الذي كنا نسمعه بانه ال القران هو كلام الله ولوح محفوظ وأصول وبلاغة اللغة العربية وتوضح لي الأخطاء اللغوية الموجودة فيه والأخطاء التاريخية والأخطاء الكثيرة الموجودة حتى في أحاديث وسيرة محمد ف هذا بكل اختصار يعني أنا حبيت أنه بس أقول باختصار طبعا توصلت وعملت بحث صغير عن بعض الأخطاء اللي أنا لقيتها من خلال بحثي في القرآن والأحاديث والسنة أه وتأكد تماما بأنه هذا الإسلام لا ينفع لا ينفع على الإطلاق أن يكون دين سماوي مرسل من عند الله فقط تفضل يا أدمن شكرا لك
امين امين شكرا ربي يبارك حياتك تعزينا كثير باختبارك آه ودلوقتي الوقت اتى ان يباركنا جناب القمص زكريا بطرس بموضوع اليوم وعجبا هيكون عن الأخطاء في القرآن
شكرا جزيلا بس يتهيألي ان قبل ما ناخد الموضوع احب اعلق برضو على اختبار اخونا بولس كان بودنا ان احنا نسمع اختنا مصرية جدا او مصرية قوي لكن بقي جلسات تانية ان شاء الله اه اختبار بولس بتختلط فيه الرؤية بالمنطق العقلي والدراسة فالله اشتغل وياه بالطريقتين فعن طريق الرؤية يرى السماء والصليب اللي كان بيسخر منه ثم يرى في رؤية أخرى المسيح يحتضنه ويعطيه الراحة لأنه بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم فهو اختبر الراحة دور البالتوك واضح أيضا في اختبار الأخ بولس وتأثيره وفي مية في المية ناس كتير البالتوك بيعمل معهم أدوار تفتح وتناقش هذه الأمور اللي عمرهم ما سمعوها واللي معلمي الإسلام وشيوخه بيعتموا عليها لكن البالتوك فتح كل شيء وأعطى حرية للإنسان أن يسمع الكثير والغريب من كتب الإسلام نفسها ويظهر أيضا في اختبار بولس تأثير الصداقة الصادقة والحقيقية والمسيحية والمثل العليا آه لما شاف صديقه وبيصلي وتأثر بهذا الأمر وانشغل به ثم يأتي أيضا آه، دور الصراع الداخلي في الاختبار لأن آه، لابد أن الإنسان يمر في صراعات داخلية بين قديم وبين جديد فعشان كده بيخش في صراع واضح قوي آه، هذا الصراع ثم الدراسة ليصل فيها إلى معرفة الحق من الباطل والنور من الظلام وزي ما قلت حضرتك يا أخونا أحمد ان ترتيب الهي عجيب شوف يعني كانت الاخت مصرية قوي كانت راح تتكلم يمكن اختبارها بعيد عن الموضوع اللي انا هنتكلم عنه النهاردة لكن شوف ربنا بيرتب ازاي ترتيب جديد او جميل أمين.
ان نفس الموضوع اللي كان سبب في انتباه اخونا بولس الى معرفة الحق هو من خلال موضوع الاخطاء اللغوية والتاريخية والعلمية إلى آخره في القرآن اللي بيعتبر أساس البلاغة وده موضوعنا تحب نبتدي فيه دلوقتي؟
اتفضل يا أستاذ طيب، شكرا جزيلا آه بيقولوا أن القرآن هو كلام الله مقولة و14 قرن بيأكدوها إعلاميا وكتابيا وفي الإذاعات وفي الجرايد وفي الجوامع أن القرآن هو كلام الله وإحنا بنتساءل فيش أخ مسلم تساءل زي أخونا بولس هل ممكن الله يغلط في النحو وأساليب اللغة يغلط في التاريخ يغلط في الحقائق العلمية طبعا الامور دي معتم عليها ما حدش بيقدر يبص لها ولا يفكر فيها ولا يشوفها ولا تسالوا عن اشياء إن تبدى لكم تسئكم لكن احنا بنفتح احنا في عالم الحريه احنا ما بنقولكش انك انت ماشي غلط لكن بنقولك بص وشوف انت ماشي فين ومن حق الانسان ان هو يبص ويشوف ويتعرف على طريقه فبقول لك يا أخي المسلم يا من تصغي أو تشاهد هذا البرنامج فكر جيدا افتح ودانك معانا شوية وشوف الكلام اللي احنا بنقوله ولما تشوف احنا ماشيين غلط وبنتكلم غلط رد عليه ارفع ايدك ابعت بي ام لأي حد ابعت لنا جوابات على العنوان اللي هتشوفه تخاطب معانا ولنتناقش وانت ابحث وادرس واسأل ايضا شيوخ الاسلام عشان خاطر يقولوا لك ايه هو الصح هكلمك النهارده عشان خاطر ضيق البرنامج وقت البرنامج يعني هتكلم في آه، اربع حاجات واحد الاخطاء اللغويه والنحويه في اساس البلاغه وهو القران ثانيا الكلمات الاعجميه او الاجنبيه الغريبه الموجودة في القرآن وهو بلسان عربي مبين ثالث حاجة الأخطاء التاريخية اللي موجودة في القرآن ولا يمكن أن الله يخطئ في هذه الأخطاء رابعا الأخطاء العلمية الموجودة في القرآن عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع فكر بروية اكتب عندك مذكرة بالكلام ده ورد على كل حاجة لو تحب ترد بص حبيبي الأخطاء اللغوية والنحوية إحنا مقدمة صغيرة في المدارس الابتدائي ابتدائي علمونا في ثالثة ابتدائي اسم اسم إن إن تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبت... فتنصب المبتدأ وترفع الخبر إن ده عكس كان كان تدخل على الجملة الاسمية فترفع مبتدأها وتنصب خبرها إما طفل في ثالثة ابتدائي ما غلطش فيها وإذا غلط فيها يسقطوه في اللغة العربية والسائط في النحو ماشي طب أنا عايز بقى حد من مشايخ الإسلام والسامعين إن هم يروحوا يسألوا في هذا الأمر سورة طه آية 63 سورة طه آية 63 بتقول إن هذان لساحران إن هذان لساحران ها إن هذان إن بتنصب المبتدا تبقى المفروض يعني الطفل ابتدائي يعرفها إن هذين لأن هذين اسم إن منصوب بالياء والنون لأنه مسمى لساحران ساحران مرفوعة بالألف والنون لأنها مسمى فإزاي القرآن وهو أساس البلاغة يغلط الغلطة الفحشاء هذه يقول إن هذان إن هذان مرفوعة بالألف والنون هل تتصور إن الله سبحانه وتعالى يغلط في اللغة العربية ومنزل القرآن بلسان عربي مبين يعني أصيل ديت واحدة الثانية سورة المائدة آية 69 سورة المائدة آية 69 برضو اسم إن ولكن إن الذين آمنوا والذين آمنوا جملة في محل نصب اسم إن والذين هادوا كذلك و وحرف عطف بتاعته والصابئون الصابئون اسم معطوف على اسم إن والمفروض يبقى الصابئين لك لا لا لا انتوا ما بتفهموش في اللغة العربية ده هي الصابئون كده صح طيب يا حبيبي ما تستعجلش شوف سورة البقرة آية 62 مذكورة نفس العملية ويقول لك وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين منصوبة باليه والنون وفي سورة المائدة مرفوعة بالواو والنون طب هي الصابئين بقى ولا الصابئون طب قول لنا الصح ايه لو كانت الصابئين صح يبقى سورة المائدة غلط ولو كانت الصابئون زي سورة المائدة يبقى سورة البقرة غلط يبقى أنا سورة من الاثنين غلط ده سؤال بيفرض نفسه على مائدة البحث طيب سورة البقرة آية 124 تقول لا ينال عهدي الظالمين لا ينال عهدي الظالمين يعني الظالمين لا ينالوا ايه عهد لو شلنا اللام اللام الف اللي هي النفي نقول ايه ينال عهدي الظالمون لأن الظالمون فاعل بتاع ينال فإزاي بقدرة قادر الفاعل يجي منصوب لا ينال عهدي الظالمين لا الصح لا ينال عهدي الظالمون لأنها فاعل الفاعل ينال زي ربنا يغلط في النحو مش معقول إذا هذا القرآن مش من تأليف ربنا عشان خاطر اللي مؤلفه غلطان في النحو ده في ثلاث امثله عشان دي في وقت البرنامج انا بتكلم باختصار لكن لو رصيت ما هي الاخطاء اللغويه والنحويه تفوق ال 100 مثل في القران دي حاجه نمسك الحاجه الثانيه الكلمات الاعجميه في سوره الشعراء ايه 195 تتكلم عن القرآن أنه بلسان عربي مبين عربي مبين يعني واضح يعني عربي يعني عربي طيب ليه بنلاقي فيه أسماء وألفاظ وكلمات أجنبية وأعجمية ليه دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 وصفحة 8222 إلى 8224 تقول إيه؟ بالقرآن نحو 275 كلمة أجنبية ده مرجع إيه؟ ده المعارف, المعارف الإسلامية نعم
تقول 275 كلمة أجنبية تقول لي فين الكلام الأجنبي اللي في القرآن ده بسيط تعال واحد الطور كلمة سريانية معناها ايه؟ معناها جبل الطور طب كويس اللوح جاية له عربي لكن جاية أساسا في القرآن باسم الرقيم وهي كلمة رومية الرقيم دول بتوع أهل الكهف مهم.
فاللوح جايب اسمه الرقيم طب ما العربي رق... لوح جايب رقيم ليه؟ رومية مدخلها ليه؟ طيب السجل سجل كلمة فارسية العربي بتاعها كتاب طب ليه ما قالش كتاب قال ليه سجل كلمة ايه فارسية طيب الاستبرق الاستبرق مالها مش عربية دي كلمة فارسية طب ما العربي يعني ايه يعني غليظ قماش تخين استبرق سميك كلمة ماهاش عربية طيب بلاش السندس السندس كلمة هندية معناها الرقيق يبقى الاستبرق عك- عكس السندس بس دي فارسية ودي هندية لكن جابها القرآن طيب المشكاة الله نور السماوات في الأرض مثل نوري كمشكاة فيها مصباح الناس مش فاهمة مشكاة لحد النهاردة عارف ليه؟ لأنها كلمة حبشية مشكاة معناه إيه؟ طاقة في الحائط كمشكاة فيها مصباح طيب صورة صور القرآن نعم سورة التوبة وسورة الفتحة وسورة وسورة سورة نفسها مش عربي سورة أصلا كلمة سريانية معناها فصل شابتر حتى السورة اللي في القرآن ما هياش عربية ما هياش عربية طاغوس الطاغوت الطاغوت كلمة حبشية معناها الأنداد بلاش فردوس فردوس مش كلمة عربية كلمة فارسية المعنى العربي بتاعها بستان حديقة الكلام ده كله موجود في كتاب تاريخ تاريخ القرآن لإبراهيم الإبياري وموجود في دائرة المعارف الإسلامية جزء 6 وذاكرين بقى اسمها 275 كلمة ما هياش عربية ازاي يقال عنه انه قرآن عربي بلسان عربي مبين ازاي وفي كلمات اعجمية دي مشكلة يبقى ده احنا شفنا اخطاء لغوية في النحو وعش- او شفنا اخطاء في الكلمات الاجنبية التي ادخلت الى القرآن ثم هناك اخطاء تاريخية ودي بقى مشكلة كبيرة قوي اخطاء تاريخيه مثلا مريم اخت هارون وبنت عمران ازاي مريم اخت هارون وبنت عمران دي تبقى مريم اخت موسى وهارون وبينهم وبينها وبين العذراء مريم 1500 سنه يبقى ازاي بقى يجيب من الشرق والغرب ويقول ان مريم ديت تبقى بنت هارون بنت عمران واخت هارون كمان حتى من ناحيتين يا اخت هارون وبنت عمران وبالمناسبة عمران ما هياش بالميم في الاخر دي بالنون عمران في الكتاب المقدس مختلفة تماما عن عذراء مريم دي كانت نبية ديكها وهي اللي رنمت وسبحت لما خرجوا من البحر الأحمر منتصرين وغالبين حاجة تانية. هامان هامان بقول لك هامان وزير فرعون في حين ان هنان في الكتاب المقدس وزير احشاويرش ملك الفرس وبين الاثنين ألف سنة ربنا ما كانش عارف هامان عايش امتى هو عارف الحكاية دي اخطاء مش ممكن يغلط فيها ربنا الله مش ممكن يغلط طيب بالنسبة لولادة المسيح تقرا الكتاب المقدس تقرا القرآن يقول لك ايه انتبذت به مكانا قصيا بعيد في البرية وفي نخلة في, الش... في البرية في الصحراء وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا الكتاب المقدس بيورينا ان المسيح ما اتولدش في برية ولا تحت نخل المسيح اتولد في بيت لحم قرية وفي مزود او حظيرة للبقر مش تحت نخلة ربنا ما كانش عارف الحاجات دي ازاي يكون في اخطاء بهذا الشكل مفيش تحديد للمواضيع هل يمكن ان الله يخطئ مش عارف ربنا المسيح اتخلق اتولد فين مش معقول يبقى دي اخطاء لغويه واخطاء في الكلمات الاجنبيه دخلها واخطاء تاريخيه وكثير من الامثله انا بس بختصر عشان وقت البرنامج ما عندناش وقت ثم ناتي ايضا الى الاخطاء العلميه اخطاء ايه علميه علميه والقرآن مليء بالأخطاء العلمية كل أسى وأسف الذي يثبت أنه لا يمكن أن يكون كتاب من عند الله ازاي غروب الشمس في سورة الكهف عن ذي القرنين أنه بلغ إلى مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حمئة تغرب في عين حمئة عين مليانة طين شمس تغرب ما كانش معروف طبعا الشمس في ذاك الحين انها اكبر من الارض بمليون وثلاثين الف مرة وهتنزل في عين حمئة خطأ علمي لا يمكن ان يخطئه الله ازاي وصل الى مغارب الشمس ورآها تسقط في عين تغرب في عين حمل مشكلة خطأ ثاني علمي عن أطوار نمو الجنين في سورة المؤمنون من آية 12 ل 14 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة وهو إلى آخره فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما والسورة والآيات ديت على بعضها ويفتخر بها المسلمون نعم انها اعجاز علمي شفت بقى القرآن يورينا لأول مرة في التاريخ أطوار نمو الجنين واللي أنا عايز أقوله ليست هذه أول مرة في التاريخ لكن قبل محمد ما يقول الكلام ده بألف سنة قاله أيوب الصديق في إصحاح عشرة ومن آية عشرة إلى 12 قبله بألف سنة يقول كده ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبن كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي شوف كلام شوف كلام كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام ده اللي يتقال عليه اعجاز علمي مش القرآن اللي بيقول لك فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما يعني ربنا عمل هيكل عظم الاول وكساه باللحم علميا غلط ده اكبر دليل عمرك شفت واحدة في المستشفى حصل لها اجهاض سقط وسقطت وراحوا الناس يعزوها فلقوها ماسكه السقط هيكل عظمي لبيبي صغير حصل عمره ما يحصل في التاريخ حتى عمره ما حصلت في التاريخ ان واحدة تسقط عظم هيكل عظمي ويبقى فاضل له الكسوة كلام مش ممكن يبقى ازاي بقى فخلقنا الع- مضغة عظما وبعد من العظما فكسونا العظم لحما مش كده ما بتجيش بالمنظر ده ده بيتكون كله من خلايا يطلع نسجتني شوف النسيج بقى نسجتني عظما مع الكلام فالامور محتاجه الى اخونا المسلم ان هو يفكر جيدا ويتريث في هذا الامر ويعرف هذا الموضوع كيف يكون ازاي اللي بي اللي بيت- بيتشدقوا ان ده سبق واعجاز لغوي كان قبل منه بألف سنة الكتاب المقدس يتكلم عن هذا الأمر آه، يبقى كده ألم الموضوع القرآن هل هو كلام الله إزاي وفيه أخطاء لغوية ونحوية في كلمات أجنبية وأعجمية في أخطاء تاريخية في أخطاء علمية وأنا اختصرت الموضوع عشان الوقت فشكرا شكرا يا استاذ منى آه، طبعا اكيد هيكون في اسئله كتير آه، ادمن الرب يبارك حياتك من فضلك آه، نبتدي باول سؤال
آه، شكرا جزيلا يا بونا على الموضوع آه، الأخطاء في القرآن لأن الحقيقة آه، إخواتنا المسلمين بيعتبروا أن القرآن آه، منزه عن الخطأ فموضوع بتمنى أنه آه، ي- يعني كل إخواتنا اللي بيسمعوه يحاولوا يبحثوا ويشوفوا مدى حقيقة الكلام اللي اتقال ده آه، أخويا بولس آه، متهيألي أن عندك سؤال اتفضل معاك المايك
اتفضل يا اخو بولس
بولس عنده بين آه، بولس آه، ممكن ترفع ايدك لو سامعني
يبقى عنده cutting voice يا أدمن
آه، طيب آه، غالبا عنده مشكلة آه، هو بعت لي السؤال آه، يا بونا بيقول انه آه، آه، اخواتنا المسلمين دايما بيقولوا ان غالبا ان قواعد اللغة العربية صعب علينا شوية ان احنا نفهمها على اساس ان طبعا العربي هو لغة القرآن يعني وربما ان عدم فهمنا للغة وللقواعد بتاعتها هو السبب في ان احنا بنقول ان القرآن فيه اخطاء لغوية يا ترى ايه رد قدسك على الموضوع ده اتفضل معاك المايك كلام منطقي كلام منطقي طبعا احنا لغات احنا لغتنا القبطية وبنتعلم منهم اللغة العربية بس انا عارف انهم راح يندموا ندم شديد انهم علمونا اللغة العربية هيقولوا يا ريتنا ما علمناهم كان يوم اسود ليه لان في كشف للموضوع يا جماعة أنا ما بألفش ولا أفتي لكن أنا هجيب لك كلام القرطبي على تفسير سورة طه فبيقول إن هذان لساحران ولكن قرأها أبو عمر قال إن هذين لساحران يبقى إن هذين قرأها صح ويقول وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وغيرهم من التابعين ومن القراء أيضا عيسى بن عمر وعاصم الجحدي وهذه القراءة شو بقى وهذه القراءة موافقة للإعراب وتختلف عن قراءة المصحف العثماني موافقة للإعراب وتختلف عن قراءة المصحف العثماني يبقى هم اللي بيقولوا اهوت مش احنا بيقولوا ان ديت غلط في المصحف العثماني لان الع- العربي والقواعد العربية تقول ان هذا أرجو أن يكون هذا ردا يعني على الأخ اللي بيسأل
شكرا جزيلا يا بونا على الرد آه، متهيألي أختي Live TV 3 وصل لها برضو أسئلة آه، اتفضلي Live 3 آه، معاكي المايك
معلش معلش يا Live TV 9 أه؟
يظهر ان انا كان عليا red dot طيب.
وفعلا انا في سؤال جه بيقول بما ان ال- زي ما فهمنا كده ان لغه الجنه آه، كانت العربيه وان كل اللغات اتفرغت من اللغه العربيه ايه وضع بقى آه، الكلمات الاعجميه يا بونا؟ هل الكلمات الاعجميه دي أيوه لغة أيوه عربي؟
آه، الكلام ده انا سمعته من آه، في شريط للدكتور آه، ع- عمارة الدكتور عمارة قال ردا على هذا الكلام ان اللغة العربية كانت لغة الجنة وهي لغة الله في الجنة فاذا كل الكلمات الاعجمية ديت اصلها عرب اصلها عرب وانتهى الموضوع فبقول للدكتور عمارة اصلا ما هي مراجعك يا دكتور في ذلك هو الكلام مجرد تفسير المفروض يكون حاجة علمية منطقية تتقال حاجة ثانية اللي أنا عايز أقولها طب لما الله بيتكلم عربي ولغته في الجنة كانت عربي ليه حول ونزل التوراة بالعبري وكمان حول ونزل الإنجيل باليوناني الله او الارامي طب مش لو كان عربي ولغته عربي ولغه الجنه عربي كان بقت كل الكتب المنزله من فوق بالعربي كيف يكون هذا مع ال- اللي بيرد ممكن يرد اي كلام يسد خانه عشان ما يبقاش اسمه ايه توقف عن الرد لكن برضه اللي بيسمع عنده عقل الكلام ده منطقي ومعقول ولا لا فين المراجع تاني حاجة طب ليه أوحى بالعبرية واليونانية ولم يستمر في اللغة العربية افتكر لما جه القرآن ان هو يتكلم بالعربي دي مشكلة مشكلة آه لذلك أرجو ان هو ده يكون فيه الرد السليم لصاحب هذا الرأي معاك المايك
تفضل يا أدمن السؤال الذي يليه
آه، شكرا جزيلا يا بونا على الإجابة وشكرا يا أحمد آه، مس- آه، بولس رجع وهيقول لنا السؤال آه، التاني اللي عنده اتفضل يا بولس معاك المايك تقول لنا السؤال اللي وصل لك
شكرا يا Live T TV 9 سؤالي انا هون حيكون آه، حول تلقيب مريم آه، بابنة عمرام واخت هارون وسميت حتى الصورة القرآنية آه، ب آه، آه، آل عمرام فأنا بدي أسأل أبونا يعني شو الارتباط آه، بين هالنسب هيدا يعني هل هي من آه، نسل يعني آه، هيدي السؤال تفضل يا مريم.
شكرا جزيلا يا بولس آه كويس ان ال- المايك بتاعك اشتغل يعني آه شوف يا عزيزي آه مريم اخت هارون وبنت عمران دولت من نسل لاوي هارون من نسل لاوي طبعا آه، محمد ما بيفهمش في الانفال لكن ده النسل اللي موجود في الكتاب المقدس هارون وعمران من نسل لاوي أما العذراء مريم فلا تمت لست لاوي بصلة لكنها من نسل يهوذا فإزاي يقولوا إنها من نسله إزاي يتقال الكلام ده وإزاي نبقى في علاقة بالاثنين لا علاقة من قريب أو من بعيد والمايك معاك يا أدمن وشكرا للأسئلة تفضلي
تفضل المايك يا أدمن آه، شكرا جزيلا يا بونا للإجابة آه، و- وصلني سؤال تاني بيقول آه، هو هامان كان وزير فرعون وتقول انه كان وزير احشاويرش في فارس فهذا تشابه اسماء ايه هي المشكلة اللي عندك ده مجرد تشابه اسماء مش اخطاء اتفضل معاك المايك يا بونا تمام جميل ده بيفكرني بالله يرحمه الشيخ لطيف او الاستاذ لطيف بتاع المعلق الرياضي لما كان في الملعب في مباراة فواحد كان اسمه مصعب نور لعيب يعني طلع بالكوره ده طلع يجري اه, آه مصعب نور قدام آه قدام الباب قدام ال ال ال الجول اه شوت يا مصعب اوه طلعت اوت طيب هو مصعب نور اخو عمود النور اه لا ده تشابه اسماء دي عمليه غريبه هامان يبقى تشابه اسماء مع هامان بتاع احشاويرش آه للمعرفة أن كلمة هامان اسم هامان ده اسم إله فارسي فازاي واحد مصري يبقى وزير كمان لفرعون المصري يبقى ياخد اسم واحد اله فارسي لا المصريين يسموا تبعا لالهتهم سمي امون حتب منكا رع من قرع الاله رع ومنتسبين اليه منكا رع والاله امون منتسب اليه امون حتب وهكذا يعني بيتسموا بأسماء آلهتهم ومش ممكن يسيبوا واحد باسم فارسي وإله فارسي ويخش على آلهة المصريين بل يذبحوه كل واحد متعصب لآلهته فإذا النقلة ما هياش مظبوطة وتشابه الأسماء ما هواش مظبوط فتوى غير شرعية وغير منطقية وغيره من الأسئلة تاني اتفضل يا أدمن معاك المايك
آه شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الاجابه آه استاذي صوت الحق آه اتفضل مع حضرتك المايك تقول لنا السؤال اللي عندك معاك المايك
شكرا عبد الماين سلام المسيح مع سابونا مع استاذ احمد الحقيقه سابونا ذكر سوره الكهف الايه 86 على اسكندر عندما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرف عين حمقى بعض المفسرين وبعض المسلمين يقولوا آه هذا هو ما بدا لعين الاسكندر انها تغرب في الافق في ماء فما المشكله في ذلك لماذا لا تعتقدون انها هي الحقيقه المايك مع حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ الحق اسئله طبعا ممكن يسالها المسلمين وبتتقال كتير وبتتردد كتير طبعا آه ومعقول قوي ان ممكن يكون شافها في الافق بتسقط زي احنا ما بنشوف الشمس بتسقط وتغرب في البحر او المحيط فممكن قوي تكون كده لكن الآية تكذب هذا آه المنطق ازاي لان من البداية يقول اتبع سببا واتبع سببا يقول عنها المفسرون انه اتبع العلم الالهي ذي القرنين تبع سبع سببا سبب اللي هو أسباب العلمية بتاعة ربنا العلم الإلهي وليس مجرد رؤية بالعين فلما وصل إلى مغرب الشمس ما قالكش رآها تغرب في عين حامية لكن وجدها تغرب في عين حمية إذا بالعلم الإلهي هذا وأين هو العلم الإلهي الذي نراه في شمس تكبر عن الكرة الأرضية ما يزيد عن المليون مرة وتغرب في عين حمئة عين فيها طين مش ممكن تكون إذا الموضوع باختصار كده القرآن ينبغي لأخونا المسلم أن يسأل نفسه لأن ده بيتعلق عليه حياته الأبدية أين سيقضي أبديته هل بيتبع سببا سليما ومنطقيا ووحيا إلهيا ولا بيتبع قرآنا من صنع إنسان وحاول إن هو يقول للناس إن ده الحقيقة إن هو كلام ربنا موضوع محتاج إلى مراجعة وفهم كثير أمين شكرا يا سابونا بنكتفي بالأسئلة في هذا الوقت اللي ضيق وقت البرنامج عشان يكون عندنا وقت ان قدس ابونا يباركنا في عجاله بدرس كتابي لهذه الحلقه آمين. احنا دايما ماشيين احبائي اشكرك يا آه في تاملات لطيفه بسيطه خفيفه علشان خاطر تتلامس مع قلوبنا من خلال موضوع المحبه الالهيه وفي هذا الموضوع راح اخد بعض ايات من سفر ميخا النبي اصحاح سبعة ومن عدد 18 يقول من هو اله مثلك غافر الاثم وصافح عن الذنب ولا يحفظ الى الابد غضبه فانه يسر بالرافه يعود يرحمنا يدوس آثمنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياه شفت ازاي شفت المحبة الإلهية من هو إله مثلك غافر الإثم الله بيغفر الله لا ينتقم منك الله مستعد أنه يغفر لك خطاياك لو كنت تأتي إليه وصافح عن الذنب عقدة الذنب اللي تعب كل إنسان ومدوخاه وتقض مضجعه وما تنيموش الليل وهو شايل خطاياه ويمكن يحلم بيها الله مستعد ان هو يغفرها لك صافح عن الذنب ايه كمان لا يحفظ الى الابد غضبه مبارك اسمك يا رب لا يدوم غضبه بل في وسط الغضب يذكر الرحمة لأن الله يحب أن يرحمك ويحب أن يغفر خطاياك لأن هو اللي خلقك أنت ابنه وعزيز وغالي عليه مش ممكن يسيبك تعاني إطلاقا لكن بيدور عليك ويقرأ على باب قلبك ويريد أن يخلصك مما أنت فيه شوف بقى كمان يعمل إيه يسر بالرأفة يفرح انه يترأف على الانسان يعود يرحمنا يا سلام مش يرحمنا لا يعود يرحمنا يعني ايه يعني قد يخطئ الانسان في حياته اما عن جهل واما عن هفوة يسكت الله مستعد يرحمه تاني وتالت ورابع يدوس آثمنا وبعدين يطرح في أعماق البحر كل خطايانا أنا أذكر قصة لطيفة عن الحكاية ديت لما أراها واحد فاتبسط قوي قوي تهلل خالص بقى فرحان كل شوية يقول مجدا لله أشكرك يا رب هللويا بعدين مراته لقيته مش على بعضه فخدته ودهته كلمت واحد دكتور نفساني ودته له فالدكتور عنده ترابيزه زي دي حط عليها كتب كتير وبيركبهم من جوه قبل ما حد يخش له فلقى واحد بيبص في الكتاب وعمال يصرخ يقول مجدا ليك يا رب هللويا فطلع له مسك الكتاب قال له ايه اللي انت قريته؟ قال قريت هنا ده كتاب جغرافي قال له اه قال له ايه اللي عجبك فيه؟ قال له لقيت هنا ابعاد المحيط طوله في عرضه في عمقه قال له طب ايه اللي عجبك في ده؟ قال له ها المسيح رمى خطاياي في محيط اكبر منه مجدا للرب فالمسيح مستعد ان يطرح خطاياك في بحر النسيان امين امين امين اشكرك يا سابونا اعزائي المشاهدين اخواني واخواتي المستمعين في البال توك الرب يبارك حياتكم شكرا لمشاركتكم شكرا اللي سالوا في الطرح بتاع ابونا آه وشكرا للادمن اللي تعبانين معانا النهارده إذا كان حد عايز كتاب المقدس العنوان البريدي والعنوان المراسلات هيبقى على الشاشة بعد قليل وأيضا البريد الإلكتروني هيكون موجود راسلونا واسألوا ولنتشارك في الحوار ومعنا قدس أبونا جناب الأم زكريا بطرس الرب يبارك حياتك وشكرا شكرا جزيلا لكم شكرا للمشاهدين شكرا للأدمنز شكرا لكل العاملين في الاستوديو ربنا يعوض الكل خير ويتلامس مع جميع